إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد فمرحبا بكم ايها الاخوه الاحباب في حلقه جديده من حقيقه الشيعه ولا زال حديثنا موصولا مع بدايات القوم وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ونتمم ما ذكرناه في هذا اللقاء ان الشيعه في اول ظهورهم وكان اول ظهورهم بصوره واضحه ملموسه في تاريخ المسلمين عقب مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولم يكن قبل ذلك التاريخ خلافات ضخمه ولا ملموسه كبيره بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان هناك خلافات لكنها كانت ما تلبث ان تتلاشى وتزول بمجرد بمجرد عرضها على كتاب الله عز وجل وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو ان سائلا سال هل اختلف الصحابه؟ نقول نعم اختلف الصحابه، اختلفوا كثيرا. لكن هذه الخلافات لم يكن لها اثر على المعنى العقدي. لم تكن خلافات عقديه مفرقه للامه، بل كانت خلافات اجتهاديه. وبمجرد ما يتجالس القوم ويتراجعوا ويعرض بعضهم على بعض ما عندهم من الحجج يرجعون الى كتاب الله عز وجل والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يكونوا متمايزين ولم يكونوا طوائف ولا شيعا حتى وقع حادث مقتل عثمان وكان هذا خرقا وقاصمه من قواصم الظهر في تاريخ الامه الاسلاميه وكان بدايه الفتن التي تنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيح: ويل للأمة من شر قد اقترب. ويل للأمة من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. وكان بداية هذا الشر مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، كان بداية انفتاق الأمر يعني. لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه قتله هؤلاء الرعاع ممن جمعهم ابن اليهودية وابن السوداء عبد الله بن سبأ وسيكون هو اليوم محور حديثنا لما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما صائما في الأشهر الحرم في عقر داره وهو أمير المؤمنين وكان حريصا جدا رضي الله عنه على ألا يسفك في سبيله قطرة دم من مسلم ليس كهؤلاء النتنى الذين زكموا الأنوف أنوف العالم كله وقتلوا مئات الألوف ليبقوا على الكراسي قصمهم الله فهذا المجرم الذي في الشام نسأل الله أن يقصمه وأن يعجل بهلاكه وهو ثمرة خبيثة من ثمار هذا المذهب الضال هذا المجرم يسفك كل يوم المئات من الأحرار الأبرياء الشرفاء ليبقى عالقا بكرسي لن يدوم وشتان بين الثرى والثريا لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد عثمان بن عفان الإمام الحق في زمانه وأمير المؤمنين وصاحب البيعة والذي لم يشق عصاه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقت كلمتهم جميعا عليه يخرج عليه هؤلاء الرعاع بلا دين وبلا خلق وليس فيهم واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كلهم همجوا الرعاع من الشام ومن مصر ومن هنا ومن هناك. ثم يقتلونه وهو حريص على الا تسفك قطره من دم في سبيله. ولانه موقن بذلك الوعد النبوي الذي وعده به النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتجف الجبل مره وهم عليه فقال اسكن احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وكان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا وكان صائما ذلك اليوم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفطر معنا الليلة وقد أفطر بالفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إثر هذا المقتل تفرق الناس لتفرق المواقف السياسية كان خلافا سياسيا بحتا كما أكدنا عليه في المرة الماضية فلم يكن خلافا عقائديا ولم يكن خلافا دينيا ولم يكن الصحابة يومئذ من كان مع علي أو من كان مع معاوية رضي الله عن الجميع وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خلافا على دين يعني على مسألة بعضهم يقول هذا من الدين وهذا عكسه أو اخترع بعضهم عقائد أو جاء بشيء لا يعرفه الآخرون إنما اختلفوا في تطبيق الدين كل حسب وجهته بنظرة كما قلنا سياسية علي رضي الله عنه اجتمعت الأمة بعد مقتل عثمان على ولايته وامتنع أهل الشام لأنهم كانوا شيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى رأسهم معاوية وقال نحن لا نبايع لعلي حتى يأتينا بقتلة عثمان هؤلاء المجرمون قتلوه هكذا سفاحا يعني دون أن يقرهم على هذا أحد لماذا يصبر عليهم علي ائتونا بهم ونحن معك وكان هؤلاء المجرمون قد اندسوا في شيعة علي ومن هنا بدأ تطور الأساس في تاريخ الشيعة من هذه اللحظة كان قبل ذلك هناك محبون لعلي وهم شيعته وشيعة الرجل هم أحبابه وأصدقاؤه ومعارفه والذين يميلون لرأيه والذين يعظمونه هؤلاء شيعة الرجل ولهذا أي إنسان له أحباب فهم شيعته ليس في ذلك إشكال يعني لكن صارت الشيعة بعد ذلك طائفة لها عقائد مخالفة لعقائد المسلمين ولها أفكار تضاد ما جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حتى كتب بعضهم كتابا يبين يعني هو كتاب طبعا اسمه شنيع هو يقول هذه النكت الشنيعة في مخالفة القرآن للشيعة أو مخالفة الشيعة لرب العالمين شيء كهذا مشهور ومطبوع يعني يأتي بالآية من كتاب الله عز وجل ويأتي بقول الشيعة يخالف كلام الله عز وجل هكذا صراحة بلا تأويل يعني فلم يصل الأمر كذلك إلا بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه إذا الشيعة لم يكونوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش موجودين أصلا ومن لطيف ما يذكر في هذا ما يذكره بعض الكتاب أن في بعض المناظرات بين بعض السنة والشيعة فأن شخصا منهم من المناظرين يعني جلس في مناظرة مع الشيعة فقال لهم دخل المناظرة والأول ما دخل خلع حذاءه ووضعه تحت إبطه فقالوا له يعني أنت خايف ليه كده أوعى الحذاء ما تحطه مع الناس في في في المسجد في الارفف ولا سيبه بره واخد بالك فقال لهم لا انا اعرف ان ان الشيعه ناس حراميه وانهم سرقوا حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كبيرهم يا اخي بلاش كذب كيف يسرقون حذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم اصلا لم يكونوا على عهد رسول الله فقال اجبت على نفسي انتهت المناظره كده خلص الكلام خلاص يعني انتم فرقه مبتدعه فرقة جديدة لم تكونوا أنتم الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لستم السلف الصالح فالشيعة بالفعل جاءوا بعد ذلك لم يكونوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش في حد له شيعة في عهد وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه صحيح كان هناك يعني بعض الصحابة مشتهر بأمر وكان لي أصحاب يتعلمون منه وكان الصحابة يأخذون برأيهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ذلك علي بن المديني في مطلع كتاب العلل والتاريخ ويذكر هذا جماعات من أهل العلم ممن نقلوا هذا القول عن علي بن المديني يقول لم يكن أحد له أصحاب يأخذون برأيه وجماعة يسيرون بفتواه في من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في, في أول العصر النبوي ما لم يكن هذا طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في يعني بداية العصر النبوي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت ثم ذكر الإمام علي بن المديني أصحابهم وكيف انتقل مذهب هؤلاء العلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر أصحاب العلم والكبراء فيه واصحابهم من التابعين ومن اتباعهم حتى بلغ الى عصره العصر ابن المديني يعني في عام 232 من الهجره فكان هؤلاء معلمون كجماعات المشايخ يكون بعض المشايخ له جماعة يمشون وراءه يتعلمون منه العلم يقول لك هؤلاء تلاميذ فلان هؤلاء يأخذون بطريقة فلان في الاستنباط ويقول لك كل شيخ له طريقة لكن هذا لا يعدو أن يكون تفصيلا وتبيينا وتعليما لأصول دين الله عز وجل ليس في خروج على الأصول إطلاقا فما كانش فيه حاجة اسمها طوائف مستقلة وجماعات وفرق إلا بعد مقتل عثمان ساعتها ظهر الفرق الايه اصول الفرق المخالفه الكبرى ظهر طبعا الشيعه وظهر على نقيضهم الخوارج ما هو لكل فعل رد رد فعل كما يقول العلماء مساو له في القوه مضاد له في الاتجاه طلع ناس تقول ان علي هو بعضهم غال يعني وقال علي هو الله وانت انت وهو هو كما كان يقول ابن سبأ وكما سنذكر تفاصيل امره وظهر ناس يقولوا ان علي هو كان صاحب الرساله بس بس جبريل جبريل غلط وهؤلاء الغرابيه فرقه من الشيعه تقول ان جبريل كان قد جاء بالرساله وربنا بعته لعلي مش لمحمد شوف بقى التخاريف تخاريف اخر الليل يعني ولما بعته لعلي جبريل اتلخبط ما خدش باله يعني لان هم يقولوا هؤلاء المجرمون يقول لك ان شا... ان عليا ومحمد شبههما كما يشبه الغراب الغراب الغراب شفت الغربان يعني طبعا مع الفارق طبعا في التشبيه لكن هو ده شيء للتمثيل اللي تعرف تميز بين غراب وغراب ابدا مش ممكن ابدا لان هي كلها اسطمبه كله زي بعضه فيقول لك ان هم كانوا الاثنين يعني شبه بعض بالضبط طبعا هذا كلام مش ممكن يصدقه حتى فاقد عقله يعني كيف يكون اثنين متساويان جدا كده وتبقى الاصل يعني كوبي من بعض واحد عنده 40 سنه والتاني عنده 10 سنين شفتوها حد شافها في العالم دي ولا حتى في الاساطير واحد عنده 40 سنه واحد عنده 10 سنين يبقى تبقى الاصل يعني قول مثلا انا اقول ده ابن دوت كانه ابنه الصغير كانه اخوه الصغير لكن هو تبقى الاصل مع طبعا مع مع الفارق في الملامح الفارق الكبير يعني في التوصيف الشكلي والنظر وال وال وال وال وال وال والوصفي لسيد الخلق ولامير المؤمنين علي حاجه مش ممكن اطلاقا يعني وسلمنا سلمنا جدلا و وسلمنا جنونا انهما طبق الاصل ان علي والنبي طبق الاصل طب يعني لما ربنا بعت جبريل لعلي جبريل اتلخبط اين كان الله عز وجل مش كان ربنا يقول له لا استنى هنا انت رايح فين ده انت غلطت دي قال دوت ها ولا اين كان الله طبعا ده كلام العجيب ان هناك هناك من يصدق هذا ويعتقده بل هناك من يعتقد اللي انا عارف ان البعض ممكن يقول لك ده كلام يعني مبالغه شويه يا عم الشيخ لا طبعا مش مبالغه الحاجه ده واقع ودي طائفه معروفه جدا مذكوره في كتب تواريخ الشيعه ولها انصارها مش مش, الذي لا يصدق هذا هذا الافك الظاهر كيف سيصدق ما عليه النصيريه المجرمين اللي بيقتلوا السنه في الشام دول الان هؤلاء يعتقدون أن الحاكم هو الله ولهذا ترى مجرميهم يقولون سوريا الله وبشار وبس يعني هم كده يعني إذا هم كده بيتواضعوا شوية ويقولوا لا إله إلا بشار ما ده اعتقادهم كده فعلا ده اعتقادهم هذا شيء من اعتقادهم الذي يحيون عليه ولهذا يقتلون السنة قتال طائفي قتال يعني يؤجرون عليه ولهذا مش ممكن ابدا الذي يفعل الان في سوريا لم يفعل مثله في اليهود لم يفعل مثله اليهود في فلسطين ابدا ما حصلش بالطريقه دي اطلاقا لكن هو ذلك فان يبلغ الحال ببعضهم هذا الغلو بقى الزائد ان الناس يقولوا هو الله الناس يقول لك ده هو هو النبي وجبريل غلط واداها لمحمد غلط وكان المفروض ياخدها علي كبر دماغك ماشي يظهر لهم في الاتجاه المقابل من يكفر عليا اصلا يقول لا ده علي اصلا ده في النار ولهذا يقول القحطاني رحمه الله في نونيته الشهيره واعرف لآل البيت سابق حقهم واحفظ لآل البيت سابق حقهم واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه لا تزدريه ولا تحتقره ولا تشتمه ولا تنزله عن قدره الذي وضعه الله فيه فهو خير الأمة في زمانه في الوقت الذي كان علي فيه أمير المؤمنين هو أفضل من على وجه الأرض لأن ساعتها ما كانش موجود حد من من- ممن قبل لا أبو بكر موجود ولا عمر ولا عثمان ولا سيد الخلق فعلي يومئذ أفضل أهل الإسلام على الإطلاق لا تنتقص ولا تزد في قدره قولش بقى زي ما بيقول الجماعة المغفلين دول فلا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصلى النار طائفتان في فرقتان هيدخلوا النار بسبب سيدنا علي إحداهما لا ترتضيه خليفة الخوارج بكفروه أصلا يقول لك ده هو حكم الرجال يبقى كافر كده وش كده على طول زي جماعة ما هم في كل مكان أصحاب التكفير سطحيون للنهاية جماعة المكفراتية دول في أي وقت هم في منتهى السطحية يعني بعضهم النهاردة مثلا يقول لك أنا بكفر مثلا الضباط بس ولسه بفكر أكفر أمناء الشرطة ولا لا يعني لسه إيه بفكر يعني على أي أساس بفكر أهو كده يعني مزاج يعني حاجة مزاجنج كده لا قواعد ولا علم ولا دراية ولا حاجة خالص كده يعني بلطجة فهم برضو ساعتها كانوا كده الجماعة دول بدأوا فكفروا عليا فشوف من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال لا تنتقص ولا تزد في حقه فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني جماعة ال- هم السبائية اللي هنقول عليهم دول فبدأ هذا التطرف في الخلاف والانشقاق الهائل هذا على إثر مقتل عثمان بدأ ال- يتسع الخرق على الراقع وكان بعد هذا الفتن كلها ظهر الشيعة ظهر لهم الخوارج بعد حبة ظهر المعتزلة بعد بقى شوية جال جالهم الجماعة ال- القدرية بعدين طلع لهم المرجئة الناحية التانية بعدين الجبرية بعدين بقى بقى كل واحد يطلع يلاقي حد بيصد فيه كل واحد يطلع يطلع له كده ببدعة ولا حاجة يلاقي واحد طالع قصاده يقول لا بعدين بقى بالدماغ يبقى ما تجيش كده تيجي بقى الناحية التانية ما دام ترك العقل اتباع النقل ضل ولهذا العقل الصحيح العقل السليم لا يمكن ابدا ان يخالف النقل الصحيح ودي علامه يعني حطها كده نصب عينيك وحلقه في ودنك اي واحد ياتيه نص صحيح نص صحيح ثبتت صحته يعني ثم تراه يزدريه او يخالفه بمحض عقله فاتهم عقله قطعا ده عقله على على قده دماغه على قده خالص يعني هكذا اثبت لنا التاريخ واثبت لنا الخلاف الضخم اللي احنا شفناه من اول الاسلام الى اليوم اي واحد يضع راسه وعقله في مواجهه النصوص الصحيحه المليحه فعقله هذا عقل فاسد قاصر لا يكاد يبصر عقل اعمى فلما ابتعدت هذه العقول عن عن عن الاصول ولهذا ابن عباس لما راح بامر علي رضي الله عنه يناظر الخوارج لما كفروه في مقابل الشيعه اللي بألهوه بقى ما ساعتها كان الموضوع لسه سخن قوي يعني كان لسه ابن سبب بألهه فطلع لهم اللي بكفروه وكان موضوع اكبر كانوا بيكفروا كمان مع الصحابه كلهم تقريبا يعني الا نادر الا, إلا النذر اليسير منهم وكانوا كفروا اللي مش يرضى يكفرهم يعني يعني كل من لم يكفر الكافر فهو كافر فكده يعني كل اللي مش معانا علينا ده المنهج منهج المكفراتيه دايما كل من ليس معي اللي مش هيكفر اللي انا بكفره يبقى هو الاخر كافر معاه فكده المجتمع كله بقى كافر كافر يعني حلال الدم يعني اموالهم لنا غنيمه ونساؤهم جوار عندنا اخد بالك هو ده المنطق بقى فبعث كانوا حوالي 6000 نفر 6000 واحد ضلوا ولم يكن فيهم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن ال- ال- علم السنة والنور النبوي يمنع من مثل هذا ال- الظلام الدامس ده ظلمة عقول فبعث علي عبد الله بن عباس ليناظر هؤلاء طبعا واي حد بيسلك هذا المسلك سواء المسلك بتاع شطط اللي هو اليمين ال- اليسار دوت بتاع التكفير او ال- او اليسار برضو الثاني بتاع ال- بتاع ال- الت- الغلو في ال- في الرفض او التشيع يعني او التبجيل كل واحد بيزعم ان هو فاهم وان هو معاه الحجج وان هو عنده الادله الواضحات ويقول لك وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل والكلام دوت كله بيقول كده فمحتاجين الاول حد يتكلم معاهم بهذا المنطق حد يكون عالم بهذا السبيل وعارف ايه اللي عندهم عشان يجيب لهم اللي يرد عليهم فبعث علي عبد الله بن عباس ترجمان القران أعلم أهل أهل زمانه بعد عبد بعد موت عبد الله بن مسعود بكتاب الله عز وجل. قالوا ناظرهم حاججهم ولا تحاججهم بالقرآن فالقرآن حمال ذو وجوه الآية الواحدة يحتج بها العشر تنفار عكس بعض القرآن واسع مجمل الآيات فيه تحتمل عشان هو كتاب معجز الى ابد ابد الدهر فكل يوم نقرا نطلع منه حاجه جديده كل يوم علماء يت- يروحوا يخترعوا يعملوا ويبصوا في الاخر يلاقوا ده كله موجود في القران بس مش كانوا واخدين بالهم منه ليه لان القران كنز ممتلئ عجائبا يظهر الله منه كل زمان على قدر ما تفقه عقول الناس لو كان قال لهم يوم ال- النبي صلى الله عليه وسلم على ال- النهارده موضوع الاجنه ده وموضوع تكوينات الجنين والحاجات دي كلها كان ممكن يتجننوا لكن النهارده لما يطلع الطب الحديث والعلم الحديث يقول لك ده الموضوع طلع كذا وكذا وكذا يبص لو موجود من 1400 سنه في القران اللي مع المسلمين اللي هم العرب اللي ما عندهمش خلفيه عن الحاجات دي خالص يسلم من يرى ذلك وهكذا فالقران جامع طلع من كل من الايه العجب وممكن تشتغل بها هنا وهنا وهنا وهنا وهنا في كل اتجاه كمان لكن محتاجه الى فتح والى توفيق والى ارتباط بال- بالاصول والضوابط يعني لكن السنه كحد السيف موضح النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عليه هذا الذكر اللي هي السنه ليبين للناس ما نزل اليهم اللي هو القران كما قال الله عز وجل. فهذا الذكر اللي هي السنه جاءت توضح القران وتضعه على ال- الصوره التي لا يختلف عليها اثنان. فاي حد عايز يجيب حد ارض ويخليه يسلم يدخل له بالسنه الصحيحه ويكون من اهلها لان فيها ما يغني. نرجع الى ما كنا فيه. بدأ الخلاف في هذه اللحظة وانشق الناس على إثر ما جرى لاختلاف توجهاتهم بقى ونظراتهم بدأ الأمر يدخل فيه شيء من حظ النفس ومن التصورات ال- والخلافات السياسية البحتة أنا أرى أن ده أولى وده يقول ده أنا أرى أن ده أولى وطبعا أنا عايز أنبه النهاردة إحنا بنقع في مثل هذا اليوم النهاردة بعد ما دخل المشايخ ودخلت ال- الدعوات الإسلامية في السياسة طبعا جرى هادر كبير جدا ويعني اهتزت ثوابت عند كثير من الناس لان الناس كانت تنظر للمشايخ وتربوا على ان دول يعني ما فيش كلمه ولا حد يقول اليمين ولا شمال لما بدا المشايخ يعني يدعموا بعض التوجهات او يدخلوا بانفسهم في بعض هذه المعارك السياسيه ويجري فيها اختلاف وجهات نظر يعني انا اه ممكن انا شايف 100% حسب توجهي ان انا اخش يمين وص- وصاحبي بقى اللي هو لا عالم ولا بتاع ملوش علاقه بالدين يعني لكن راجل سياسي ويشوف ان هو يخش شمال وعنده ما يؤيد ذلك وممكن اطلع في الاخر انا الغلطان هو اللي مصيب فوضع السياسه مختلف شويه عن مسائل الشريعه ومسائل الحلال والحرام وان الح- القول فيها قول معروف ان عليه اجماعا وان هناك ايات وهناك احاديث تدعمني في قولي فانا ببقى واقف وانا في بطني يعني بطيخه صيفي واقف على ارض صلبه وعارف انا رايح فين لان انا معايا ادله ومعايا معايا منارات وصور في الطريق طويله لكن في السياسه لا الامر مبني على اجتهادات كثيره جدا وتدخلات ووجهات نظر واحتمالات وتربطات قصص كبيره جدا الشاهد ان البعض بدا يفقد الثقه في أهل العلم بسبب مساسهم بهذا الباب وده لا ينبغي أن يكون أبدا ده خطأ لا ينبغي أن يقع فيه المسلم ليه؟ لأن بعض المشايخ فرض عليهم الظروف الدخول في هذه المضايق كان لازم يتكلموا لو سكت ناس يقولوا انتوا فين أين أنتم هو احنا مش ما ما نشوفكمش غير بس في ال- في ايام السراء وفي الضراء مستخبيين كلكم حد يقول حاجه انت يا عم الشيخ قول حاجه يا مولانا والناس تقف تتكلم ب- هكذا يعني ولا حد عارف يقول لهم حاجه يعني خد بالك وتلاقي تجد هؤلاء المنادين في كل مكان هل من مبارز كما كان يفعل عمرو بن ود مع الصحابه يوم الخندق أليس فيكم رجل يأتي به فأعجل به إلى الجنة ما تتكلموا يا مشايخ إيه رأيكم في الحاجات دي فالمشايخ لما يجي يتكلموا حتى يبينوا للناس ما يعتقدون أنه الصواب في مسائل محتملة السياسة مسائل تحتمل ومسائل لها نظر خاص يعني مش مش يعني بعض بعض بعض الناس بيسيء جدا لما يجيب المسائل لما يجيب مسائل المشكلات ويضعوها على نفس مقاس الواضحات يا اخي ده واضحه ما حدش فاهم هو حد مختلف في العالم كله ان مثلا الربا حرام في حد يختلف بهذا في الدنيا لكن خصوص هذه المساله هل تدخل في باب الربا ام لا ده عايز نظر وعايز نظر من فقهاء مش من واحد يا دوب عارف ان الربا حرام وبس اخره كده يعني فالامر مشكل فلما يطلب راي العلماء ويتكلموا في مساله لها مساس بالسياسه وطبعا الناس كلها في السياسه كل واحد بقى ليه ليه, ليه مذهب كل واحد يمين وواحد شمال وكل حاجه في وبراحتك بقى ده ده اجتهاد شخصي ترى الفريق الاخر يثخن ذلك الشيخ جرحا وطعنا كانه بالضبط كفر او كانه بالضبط خالف الاصول المعلومه من دين الله بالضروره وهذا هذه طفوله في التفكير وده يدل على عدم تربية فصيل كبير من الناس على على على أخلاق الإسلام فرق بين ما يصح فيه الخلاف وما يحتمل فيه النزاع وما لا يحتمل في حاجات لا لو حد جاي يقول كده لا هنقف له كلنا ولو كان حتى مين لو كان شيخ الإسلام وفي حاجات اللي يقول فيها يقول الأمر فيها محتمل وحسن الظن واحملها على أحسن المحامل ولا تسقط رموزك لأن هؤلاء هم هؤلاء هم ثروتك ده كنزك إذا أنت أسقطت رموزك فمن يكون لك من يبقى لك ده اللي الناس بتقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير اللي ملوش كبير يروح يشتري كبير وده امر يعني ابو حنيفه مر على جماعه من من الغلمان يتدارسون راهم جميعا صغار السن فقال اليس فيكم رجل كبير؟ اليس لكم شيخ؟ قالوا لا ما عندناش احنا كده مع بعض واحنا ماشيين بعض وكل حاجه زي الفل يعني فقال لا ارى هؤلاء يفلحون ابدا عمركم ما تنفعوا لازم يكون لكم راس حد كبير بتاعكم تثقون في علمه ودينه اذا اجتهد تحملتم اجتهاده لان دي مسائل تحتمل الاجتهاد وهذا أمر وقع للصحابة في مسألة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة أهو ده لم يعنف أحدا من الفريقين بعض الصحابة قالت لا أنا لو حتى المغرب أدن عليا في السكة لن أصلي العصر إلا في بني قريظة إله الفجر جدا كمان يا جماعة طب أنتوا عندكم مواقيت الصلاة والصلاة ديت يعني ما ينفعش حد يلعب في المواقيت خالص ياخد بالك ما ينفعش لا احنا اخذنا بظاهر النص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه يبقى لازم نصلي في بني قريظه اله الفجر يدا وامسكوا ولم يصلوا الا هناك والبعض قالوا لا احنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصده ان احنا نعجل ونروح بسرعه وما نقفش في الطريق مع حد ده المفهوم من نص صلى الله عليه وسلم من كلامه ده ظاهر ظاهر ظاهر ظاهر المطلوب يعني والان العصر يضيع سيضيع علينا فلا بد ان نصلي في الطريق ثم نذهب هناك ويحصل اللي يحصل انما ما كانش قصده كده خالص فلما ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا ولا ذاك ولا قال ده ولا ده حاجة لأن ده اجتهاد مكفول ده واختلاف وجهات نظر في تطبيق الأمر النبوي أنا أنا وهو متفقين على الأمر وعارفين إن ده دين الله ونحترمه كلانا لكن أنا شايف إن ده يتحل كده وده يجي كده والأمر ما فيهوش نص واضح يعني ملزم في مثل هذه الظروف فالأمر في هذا فيه سعة فاحنا نحاول ان احنا نستفيد من من الماضي ومن لم يقرأ التاريخ فهو ميت التاريخ هذا يعني التاريخ يعيد نفسه ومن لم يقرأ الماضي لا يعرف أين هو الآن ما يعرفش هو واقف فين بالظبط ورايح من أي اتجاه وقع الخلاف بين الصحابة بعد مقتل عثمان جماعة مع علي يرون أن الآن الدولة مش مستحملة اللي بيحصل دوت ولازم الأمور تمشي ومش هن... لن... وما نقدرش الآن نجيب قتلة عثمان لأنهم دخلوا في وسط الجيش وعملوا نفسهم من شيعة علي وبعضهم دخل عند معاوية وعمل نفسه من شيعة معاوية وما ينفعش انا كقائد جيش اجي على واحد عامل نفسه من من حزبي وعمال يعني يقاتل في, في تحت رايتي ويجتهد في طاعتي وكلام من ده اروح جاي ذبحه كده من غير سبب او بغير سبب واضح للناس لهذا الامر نفسه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين مع علمه بهم وكان الله قد اطلعه عليهم كان وكان مع حذيفه كتاب فيه أسماء المنافقين معروفين بالنفر يعني بالاسم فلان ابن فلان منافق فلان ابن فلان الكتاب ده فيه أسماء المنافقين كلهم حتى كان عمر رضي الله عنه من شدة ورعه وتمام تقواه رضي الله عنه ومن مثله كلما يقابل حذيفة يقول له أنا نشدتك الله هل ترى اسمي عندك في في الكتاب؟ أنا اسمي عندك في الكتاب بتاع المنافقين دوت فحذيفة يتعجب يقول تتكلم في إيه؟ ده أنت الحاجز اللي بين الناس وبين الفتن ان بين الناس وبين الفتنه لبابا موصدا كما في حديث الفتنه الذي يرويه حذيفه فعمر يقول له ايكسر هذا الباب ام يفتح يقول له يكسر يقول عمر اذا لا يغلق ابدا بلما يتكسر ما هواش متصلح تاني ولما يموت عمر يسالون حذيفه يقولوا طب من الباب يقول لهم عمر كان الباب يقولون له أكان, أكان عمر يعلم أنه الباب يقول نعم كان عارف أنه هو الباب الباب الذي يحدث بين الأمة وبين الفتن ومن مقتله انفرط الأمر إلى أن قتل عثمان وحصل ما حصل فكانوا معروفين بالنفر بالاسم المنافقين ومع ذلك مع شدة إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومع فعلهم أفعالا لا تليق ومع إيذائهم لدين الله عز وجل ومع خذلانهم للنبي صلى الله عليه وسلم في المعارك يطلعوا المعركة وهم عارفين احنا معانا مثلا الجيش 5000 ولا حاجه يلاقي نص ربعهم آه، زوغ الله رايحين فين؟ يقول لك ان بيوتنا عوره والله احنا بس البيوت ما فيهاش غير الستات وخايفين حد من ورا يجي يروح ياخذ البيوت ولا حاجه فنستاذنك وياخذوا نفسهم ويروحوا يقعدوا مع ستاتهم في البيوت هؤلاء المنافقون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل لهم شيئا لا يقتل لا يقتلهم فيقول له بعضهم ألا تقتلهم؟ طب دول ناس مجرمين كفرة يعني دول كفار بيظهروا الإسلام وبيؤذونا ومحسوبين علينا وخلاص وجع دماغ يعني وحمل ما نخلص عليهم فيقول صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أنا عارف أن هم منافقين أنا معايا صك من الله ربنا قايل لي إن ده منافق لكن العوام دول عارفين ده منافق بيصلي معاهم في المسجد وبيطلع معاهم ال- شايل السيف وبيرجع من نص الطريق يقول لك أنا تعبان وعيان وكلام من ده بس في الظاهر الراجل جاء شال السيف وطلع معانا في المعركه اهو وبيدفع الزكاه عين عينك كده قدام الناس وبيصوم ظاهرا ويفطر في البيت- في البيت وهو مستخبي فانا لما اجي اذبح واحد زلال العوام شايفينه راجل يقول لك الراجل ده يعني ما فيش بعد كده واروح انا اموته اذا يقول لك انا دور انا بقى انا بكره دور عليا وانا ما يضمنني انه يقتل بالتشهي فلنفس السبب الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين امتنع علي عن قتل قتلة عثمان لأنهم دخلوا في وسط الجيش كان- وأصبح س- س- سمتهم وشعارهم أنهم شيعة علي فالعامة الباقية لما يشوفوا ناس بتتقتل من فاهمين إيه السبب ومفيش أي حاجة تثبت الآن ظاهرة إيش يحصل تحصل فتنة ويحصل يغضب لهذا قبيلته مش عارفين ده حد- ما- لا مش عارفين ان ده كان احد القتله لعثمان فيسورون له ويسور هذا تبقى فتنه وفوضى لا حد لها فعلي الحكيم يدرك ذلك ويدركه معه طائفة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبار ولذلك قال لا معلش دي قضية نؤخرها الآن شوية بس أهل الشام مش شايفين كده ليهم وجهة نظر سياسية أخرى يقول لك لا معلش يعني هو الآن دول إيه لسه النهاردة بقوا كانوا 50 60 نفر بكرة يضلوا نص الناس يبقوا 200 300 ويبقوا 1000 و2000 ما نعرفش لمهم ومن يقتل أمس عثمان يقتل اليوم علي وقد كان فعلا وما قتل عليا رضي الله عنه إلا واحد كان في الأصل من شيعته ثم بعد هذا صار من الخوارج وما قتل الحسين إلا بعض شيعته قال لك اللي موت امبارح ما هو أصلا هم مش معاهم ده هم دسيسة يعني مخبرين في النص جواسيس اللي يموت امبارح عثمان يموت النهارده علي ويموت بكره حسين لان هم مش هم مش تبع حد ده هم جايين يهدوا الاسلام بس فاول هدم للاسلام قطع راس الاسلام الراس ده هو الملاك الامر خلص عليه والاسلام يقع هم بيفكروا كده وده اللي حصل فعلا فاحنا نخلص عليهم الان تبقى معركه وان طالت فلن تكون كمعركه المرتدين كان ده توجه ودماغ بيفكروا كده الجماعه اللي في الشام ومعهم معاويه ومن معه رضي الله عن الجميع فالناس برضو يعني اقصد عندهم وجهه نظر محترمه مش بينازعون عليا في السلطه بالعكس معاويه كان يقول انا ما ما ما كنت لاشك يوما ان ان عليا هو هو هو هو اولى الناس بها او اتظن ان يقول لبعض سائليه واتظن اني اضع نفسي مقابل علي هو انا مش عارف انا مين وهو مين لا طبعا انا بعيد خالص عن هذا ولكنني اطالب بدم ابن عمي انا عايز دم عثمان القتله دول يتح- يتحاسبوا ما تبقاش مسائل كده سايبه وبعد كده احنا معاه جيشه وعدته ووراءه و- ونحورنا دون نحر ده كان اصل الاشكال البعض شايف ان ده اولى والبعض شايف ان ده اولى وقعت اخطاء واخطا لا شك فريق من الفريقين وبعض العلماء يقول ان المخطئ طبعا والبعض يرى التوقف لكن الذي يميل له بعض العلماء ان المخطئ هو الفريق فريق اهل الشام وان الصواب كان مع علي رضي الله عنه واخطا معاويه رضي الله عنه لكن كان كما قلنا الخطا في الاول خطا كان خطا يعني كان مقصود منه اصلاح ال- الامر العام للمجتمع كنظره بال- بتوجه سياسي ما يرى ان ده الاصلح للناس الخلاصه على اثر ذلك وقعت هذه الاشكاليه ظهر الشيعه لما تركهم علي رضي الله عنه ولم يقتل من قتل عثمان استشرى الامر وبدات الشيعه تتحول من توجه سياسي عند محب علي والمتبعين له الى فرقه مختلفه تمام الاختلاف عن دين الله عز وجل واحنا هنقوله هنقول ايه اللي هم امتازوا به او يعني تميزوا به وفارقوا به جماعه المسلمين الصحابه ومن بعدهم الى اليوم عشان هم يقولوا لنا اذا كان ده من دين الله الحاجات دي جت في كتاب الله عز وجل او جت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت جت فيهم خلاص ماشي يبقى هم صح لو ما كانتش جت فيهم باقرار علمائهم هم فاذا هذا ليس دين الله عز وجل ولهذا كما ذكرنا في اللقاء الماضي كلمه نعمه الله الجزائري احد متقدميهم قال الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا نبيه نبينا وإنما ربنا من خليفة نبيه علي طب أنت في الواقع اللي حصل كان إيه كان آه، ربنا بعث رسولا خلفه أبو بكر الصديق ده اللي حصل ده اللي حصل يعني ما حصلش إن علي كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ده ما حصلش خالص ده علي كان خليفة عثمان رضي الله عنه فالراجل شايف ان هم حاجه واحنا حاجه تانية خالص وطبعا ده حياتي عليه التركيز كثيرا حتى يتبين الناس من الذي يصنع الاشكال عمر ما اهل السنه صنعوا اشكالا اطلاقا اهل السنه هم الاصل وعنهم منشقه الشيعه ده الولد ده الابن العاق اللي طالع يعمل مشاكل لابوه ولعيلته يعني هو كده بالايه بال- بالبلدي يعني فالوالد دايما حريص ان هو يجيبه ويرجعه ويقول له يا ابني افهم انت فاهم غلط يا حبيبي يا طب انت عايز ايه انا عايز اعمل حاجه غلط طب ده مش ممكن انا عايز اشرب سجاير يا ابني ده ما ينفعش عايز اشرب خمره هو كده بالظبط طب انت عايز ايه انا عايز اخلي علي هو مش عارف ايه وعايز اعمل فلان ايه وعايز اخلي الائمه معصومين وعايز اشتم عائشه واشتم ابو بكر يا ابني ما ينفعش يا حبيبي ما تجيش خالص الحاجات دي ابدا عيب يا بابا هو مش عايز يفهم يبقى مين اللي عامل مشكله دلوقتي الاب الذي ياخذ بيده ايه بيد ابنه وعايز يفهمه الحق ويرجعه للبيت ولا الواد الطايش المتهور اللي عمال يكسر يمين وشمال ومش عاجبه لا ابوه ولا عمه ولا خاله وطايح في الكل هو ده الشيعه والسنه فالسنه ما عندهمش مشكله مشكله اصلا لا بيشتموا حد في الشيعه لا بيشتموا الكبراء يعني لا بيشتموا سيدنا علي مثلا ولا السيده فاطمه الزهراء ولا سيدنا الحسين ولا سيدنا الحسن ولا احد من ال البيت ابدا ابدا ده هؤلاء يعني عترة النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم فرض من الله في القرآن أنزله كما كما يقول الشافعي آل بيت النبي حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له لازم في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أكتر من كده حاجة يبقى احنا كده بنكره ال- آل البيت آه، احنا احنا احنا بنكره الشيعة لانهم الولد العاق الذي يضرب اباه ويشتم عمه وخاله ويكسر البيت الذي تربى فيه ده الشيعة لكن آل البيت لهمش علاقة بالشيعة يعني يعجبني جدا ذلك التعبير الذي أطلقه فضيلة الشيخ الدكتور آه، محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى وبارك الله في عمره لما كان بيتكلم ايام حرب ال- فتنه الحسن نصر اللات والحاجات دي فعمل شريط ادي له ماده آه، له عفوا عنوان في غايه اللطافه معبر جدا جدا عن حال القوم هؤلاء هم شيعه البيت الابيض مش شيعه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابدا يعني هم مش شيعه آل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء شيعه البيت الابيض دول اه فعلا دول تيجي كده لكن ما تجيش الناحيه الثانيه خالص هؤلاء اشد الناس مخالفه لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر هذا كله بالادله اول من انحرف بالشيعه الى هذا الطريق المظلم عبد الله بن سبأ اليهودي عشان كده الشيعه الان المعاصرين بيحاولوا بكل ما اوتوا من قوه ان هم ينكروا وجود هذه الشخصيه في التاريخ لكن هذا كم- كمثل الذي يحجب الشمس بإصبعه هو يحجبها عن نفسه فقط لكن يراها الناس جميعا لو واحد مش عايز يشوف القمر أو الشمس ومزغلل عينيه بيعمل كده بيعمل كده فلما يعمل كده إيه اللي بيحصل عيناه فقط لا ترى الشمس فما حجب الشمس عن الناس ولكن حجب نفسه عن الشمس فهم بالظبط زي اللي بيحاول يح- يحجب الناس عن النا- الشمس عن الناس جميعا فيغطي عينيه ده حماقة لأن ده شيء ثابت تاريخيا ويثبته علماء الشيعة الأوائل مؤرخو الشيعة من أول القرن الثاني الهجري إلى القرن الحديث مؤرخو الشيعة يثبتون أن هناك شخصية شيعية وهو كان أصل الإشكال هو اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي عارفين كده كويس وكما سنذكر الآن كتبهم وكلامهم فلما يطلع النهارده طبعا في العصر الحديث بعد ما انقطع الناس عن العلم وقتا طويلا ما احنا جاء عندنا فتره كساد وركود العلم بيزدهر في اوقات لما لما يطلبه الناس ويهتمون به وينشغلون به وبيجي في اوقات ايه؟ لا حس ولا خبر يكاد يدرس ويضيع حتى يبعث الله تعالى لهذه الامه من يجدد لها دينها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها أمر دينها يجي لها بقى العلماء المجددون الربانيون فيبدأوا ينفضوا الغبار ويطلعوا بقى العلم الصحيح تاني ويعلموه الناس عندنا كان كان في فترة كساد في مطلع القرن الماضي و- و- والذي قبله وكان ناس منشغلين بأشياء أخرى كان بسبب الحالة طبعا الحالات السياسية في في العالم العربي والاجتماعية والاقتصادية والغزوات والاحتلال والحاجات دي كلها أثر سلبا فكان شيء هناك شيء وكان طبعا الناس منشغله حتى في الناحيه العلميه ما كانش فيه اجتهاد يعني كنت ترى المجتهدين قله قله جدا يعني فيكفي انك انت تعرف انه لم ياتي بعد الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى من يصح ان يطلق عليه لفظ الحفظ الى وقت الى وقتنا الحاضر تقريبا الحافظ السيوطي مثلا 911 911 ما جاش بعديه حد يمكن هو يجلس على كرسي الحافظ السيوطي ويليح مكانه يقول انا السيوطي ما فيش حد جاء بعد هذا الرجل الموسوعي ينفع نحطه مكانه خد بالك والبعض بيطلعها فوق حبه يقول لك لم ياتي بعد الحافظ ابن حجر 800 سنه 852 يعني بيرجع ورا س- 70 سنه ولا 60 سنه حد يتكلم في الع- يعني له علم له بال- له علم بهذا الفن كالحافظ فشوف في بدا في شيء من الإيه؟ من الخفوت اه صح جاء علماء حديث كبار جدا بعد كده لكن ما كانش حد زي هؤلاء ما حدش بلغ رتبه هؤلاء ولا اطلاعهم ولا حفظهم كان بي- الحافظ ابن حجر كان يحفظ 200 ألف حديث 200 ألف طبعا ده مش موجود خالص النهارده ولم يكن موجودا قبل قبل قبل يومنا بكثير يعني فكان في حالة ركود الناس بقى, بقى كل همها التقليد الكتب ال- ال- المذاهب وما- وطبعا بقى المذاهب حصل تطورات عجيبة جدا في المذاهب أدت إلى شيء من الكساد العلمي أيضا الناس بقت بقت ت- ت- ت- تقتصر على المختصرات وعلى الفتاوى الموجودة والكلام ال- دون تحرير ينقل من أي كتاب فقه وخلاص وهذا قول فلان ويقعدوا بقى يتناقشوا حول عبارات في حاشية على شرح على متن في على مختصر في مذهب أحد الأئمة وقد يكون هذا كله خارج السياق أصلا يعني وبقى الأمر بقى فيه شيء من عدم التجديد في الدين في الوقت دوت جماعة المستشرقين بدأوا يتنبهوا لعلومنا ويطبعوا كتبنا التي لم يكن يسمع عنها بعض الناس الناس قصارى امرهم بعضهم لم يرى كتاب الرساله للشافعي ولا يسال عنه مش مش يلزمه في حاجه ولا يسال عن كتاب الام لانه ما يلزموش هو كفايه مكتفن بحواشي حواشي الحواشي على كتاب الخطيب الشربيني او كتاب الرملي او كتاب هذا او ذاك وخلصنا المتاخرين قصارى امره المجتهد فيهم الذي يطالع هذه الحواشي لكن مفيش حد يجرؤ ير- يطلع فوق كده قوي ويقرا الام ولا حاجه ويبص في الام لك ما اقدرش ده كده ده انا كده اروح في 60 داهيه اروح الام فين وفين الناس اللي في النص دي كلها كان ده الحصر فبدا الجماعه المستشرقين ينشطوا لنشر تراث المسلمين ويدرسوه بغرض التشبيه عليهم وبغرض دراسه واقعهم ولهذا كان اللي بيصرف ساعتئذ على دوائر الاستشراق اللي هي درس- درسوا العلوم الشرقية وكراسي اللغات الشرقية في الجامعات الأوروبية كانت هي وزارة المستعمرات وزارات الاستعمار كان عندهم ساعتها وزارة اسمها وزارة الاستعمار اللي هي بتشرف على شؤون الاستعمار ان احنا هنستعمر النهارده مين مصر ولا سوريا ولا اليمن ولا ليبيا ولا الجزائر وهنشتغل ازاي فكان عندهم جيوش من الباحثين تعمل لخدمة هذه الوزارات الاستعمار ينزلوا هذه البلاد الاول يدرسوا طبيعتها ويشوفوا تراثها ايه وياخدوا كتبهم احنا احسن كتب عندنا من تراثنا ما عندناش احنا مش محفوظه عندنا يعني عامه الكتب التي يسيل لها اللعاب محفوظة في مكتبة برلين بألمانيا في مكتبة تشيستر بيتي في أيرلندا في الأمبروزيانا في مش عارف فين في المكتبة الأهلية بب- بباريس في الوطنية بباريس في متحف بريطاني في مكتبة الكونجرس في طوكيو كتبنا اللي هي اللي هي يعني كتب بقى اصول الكتب يعني عامه الكتب التي بخط مؤلفيها مش موجوده عندنا وحتى الشيخ حماد الانصار الله يرحمه ويحسن اليه كان عمل حاجه كده اسمه فهرس مثير الل- مثير اللعاب اللي اي باحث او اي ح- اي حد دارس علوم الشريعه لما يقرا ان هذه الكتب موجوده بخط مصنفيها يقعد ايه يسيل لعابه يعني ما يتهطل ايه دوت اين هذا ده احنا الان يا دوب بنلاقي نسخه مكتوبه سنه 900 ولا سب- ولا 800 بنقعد نرقص حواليها دي نسخه يعني ها لقينا نسخه لو لقينا نسخه اصلا يعني خد بالك لبعض الكتب لكن تلاقي كتاب بخط مصنفه كتاب آه، مثلا البدايه والنهايه بخط ابن كثير اطلع فوق شويه كتاب مثلا الاسماء والصفات البيهقي بخط البيهقي كتاب بخط الامام ال ال ال ال ابن عساكر ويطلع فوق فوق فوق, فوق خالص على الناس دي بخط ابن بقي بن مخلد بخط ابن المبارك ايه ده ايه ده ده احنا لا اقدم نسخه في العالم لقيوها في كتب التراث النسخه اللي هي بخط الربيع الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي نسخه الرساله اللي طبعها الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه في الخمسينات من القرن المنصرف كانت النسخة دي تعد أقدم نسخة في مصر إن لم تكن في العالم لكتاب من تراث المسلمين مكتوبة سنة مية وحاجة يعني مية حاجة ومية حاجة واربعين لم يكن يسبقها إلا أوراق ل- لكتاب لابن وهب وده عملوا لها احتفال وتعد أقدم نسخة لما عمل معرض معرض ال- دار الكتب من كام سنة سرقوها سرقت خدتها مافيا مافيا مافيا مافيا الآثار سرقوها و- وعرضت في معرض في باريس ب 50 مليون دولار ده كتاب شوف بيقدروه ازاي 50 مليون دولار ده ده اللي اصلا اللي اللي لو حد لقيه في الشارع هيولع فيه هيولع فيه هيخاف يمسكه لا يجي له حساسيه ولا حاجه يقول لك ده كتاب ايه ده ده كتاب معفن قديم كده بقى ومصفر ومتقطع وحاجه يعني لا يا عم لا يكون في مرض ولا حاجه ارمي كثير جدا من يرث مكتبات عن ابائهم كان بيحصل كده كان كان الدكتور الشيخ الفاضل الاستاذ الكبير عصام الشنطي نسال الله ان يبارك في عمره وان يحفظه احد كبار خبراء المخطوطات في في في في الجامعه العربيه في معهد المخطوطات العربيه حدثني سابقا منذ سنوات انه كان يصحب الشيخ السربتي احنا الان نعرف نعرف هذا الاسم من واقع المكتبه الم- المذكوره باسم مكتبه ضخمه جدا مكتبه عريقه فيها من عيون تراث المسلمين ما لا يعني في ديار المسلمين انفسهم يقول كان ياتيني الشيخ السربتي هذا الى بيتي وكان يصحبني في الاربعينات في الأربعينات سنة حاجة واربعين ونذهب إلى المكتبات وإلى بيوت العلماء اللي ماتوا ويدفع أس ويدفع أغلى الأثمان في شراء المكتبات يروح لواحد يقول له الكتاب ده تبيعه كام يقول له والله انا صراحه المكتبه دي عامله لي مشاكل في البيت واخده مكان وقرفانه وجايبه تراب وقرف وعته وبتاع الله يكرمك خدها يا عم باي حاجه اي حاجه طب عن اذنك شيل وخد كمان فلوس اهي فياخذ ويطلع بقى فيها كتب من عيون كتب المسلمين واخطوطات عتيقه عريقه متعوب عليها ما عندناش منها تاني وياخدها الباشا السربتي يغلفها ويجلدها ويظبطها ويجيب لها قاعات مكيفة على أحدث ما تقول آه، دراسات الم- الكتب والمكتبات وحفظ التراث ويجيب لها مرممين يقعدوا يرمموا فيها ويظبطوها ويحطها في المتحف بتاعه هناك حتى جمع ألوف المخطوطات الأصلية ما عندنا لما نيجي احنا قال نصور يطلعوا حباب عينينا يعني أنا وأنا بحقق كتاب الكامل لابن عدي وسينشر إن شاء الله عز وجل في معرض الكتاب بإذن الله سبحانه في بعض فهارس المخطوطات كتب أن له نسخة في المتحف البريطاني في بريطانيا وله نسخ كثيرة جمعناها كلها إلا هذه النسخة فبعد راسلت المتحف البريطاني يا جماعة أرجوكم يعطوني بس ورقة نسخة ورقة قبل ما اشترك الكتاب عندهم بيباع بالجنيه الاسترليني ورقة بكذا بالجنيه الاسترليني ولا بتاع وكتاب مكلف كتاب كبير يعني هي- هي- هي- هيصرف مبلغ كبير قوي عشان اصور اخد نسخه نسخه ابيض واسود من كتابنا كتابنا احنا مش كتابهم هم كمان فيرفضون يقول لك احنا اسفين وابعت واحد واثنين وثلاثه ويروحوا يبيعوا ويشتروا فيهم وفي الاخر لم يسمحوا ان نرى ولا ورقه قالوا اشتروه شوفوه عندكم هناك ونشتري الكتاب وبعد ان يس- ناخذ الكتاب وناتي به الى مصر ونفتح الاس- الاسطوانه فاذ به كتاب خطا مش هو ده الكتاب واذ بالمفهرس اللي كان عمل كتب اسم الكتاب في ك- في ال- في القائمه ان هو من النسخ الكامل كان راجل مش واخد باله واذ بالكتاب جزء في الفقه الحنفي لبعض الجرجانيين المتاخرين ليس له يعني كبير فائده بالنسبه لمثلي ونقعد نلف في س- سنه كامله نبع- نبعت ناس يمين وشمال عشان اخد صوره مرفوض ممنوع خده اشتريه الاول وادفع فيه ثمنا كبيرا عشان تتفرج عليه تراث ابي وانا اشتريه والذي اخذه المستعمر الذي لا يفقه فيه شيئا يبيعه عليه فهم نشطوا لهذا الامر جدا في وقت كنا فيه غافلين بل نائمين لا نحس شيئا فتكون عندهم مكتبات ضخمه وبداوا ي- ي- ي- ي- ي- يوظفوا كراسي اللغات الشرقيه لخدمه الش- لخدمه التراث العربي واللغات الشرقيه لا سيما لغه القران اللغه العربيه ولهذا ترى منهم اناس ترى يهود ونصارى وملاحده لهم دراسات قويه هي مش قويه لانها اتت بشيء جديد يعني قد يكون بارعا لكن قوية لأنها متعوب عليها ت- تشعر وأنت تقرأ النص أن الذي كتب هذا الكلام تعب عليه كثيرا أتعب نفسه جدا طالع كثيرا فعلا حتى يكتب هذه الأوراق قرأ 200 300 كتاب ليس كما يصنع الآن باحثون قص ويلزق يلا حات من هنا ومن هنا الآن بقى, بقى الكمبيوتر بقى ما شاء الله بقت هيصة يعني ومن غير ما يقص ولا حاجة بياخد كده على طول ويطبع يسرق فبدأ في هناك ثورة في هذا الأمر بدأ تتربى عندنا لأننا كنا ساعتها ضعفاء جدا عقدة الخواجة حتى في العلم فصرنا نتلقى كل ما يقوله الخواجات المستشرقين بمحض التسليم ان احنا عارفين فعلا هو بيتعبد وده امر كان معلوم معلوم للناس ان المستشرق الفلاني دوت فلان مثلا من المستشرقين قعد عشان يعمل كتاب الفهرس لابن نديم عشان عشان بس يطبعه هذا الفهرس مجلد واحد مجلد واحد في اسماء الكتب لابن النديم الراجل دوت قعد يجهز يجهز للتحقيق أربعين عاما ومات ولم يحقق الكتاب النهارده المحققين بتوعتنا ما شاء الله تيك اواي خمس دقائق اديك كتاب يلا اقلب هو حد فاهم حاجه وعندنا اسهال في المصنفات تروح المعرض تتخض ايه دي كلها كتب ولا تكاد ترى فيها شيئا مفيدا الا النادر ده عندنا حاله من الانهياج في التاليف والتصنيف والتحقيق وكل واحد ابو فلان الفلاني الاثري والمش عارف ايه والبتاع وبقى تهصر الراجل ده اليهودي دوت قعد أربعين عاما يجمع مراجع البحث ومات ما لحقش يكمل وبعد 40 سنة مات ما لحقش جاء واحد تاني قعد له 20 سنة يحقق في الكتاب إلى أن ظهر الكتاب أي جهد هذا يكفي أن تعلم أن م- م- باحثا يهوديا صنف كتابا لا يستغني عنه عالم عربي ودي طبعا دي حاجة كبيرة قوي حاجة حاجة تزعل هي حاجة طبعا عجيبة لكنها حاجة تزعل قوي يعني لما كارل بروكليمان هذا الرجل الذي يكره الإسلام والمسلمين يعمل كتاب تاريخ الأدب العربي هذا الكتاب الراجل عشان يعمله تعب قوي قوي قوي قوي قوي قول الصبح تعب دي لف على كل مكتبات العالم وبدأ يفهرس ما فيها من مخطوطات ويصنفها على حسب المصنفين فأنت الآن أيها المسلم الموحد لما تحب تعرف ولو عايز تشوف أي كتاب من كتب الإسلام عايز تعرف موجود فين في العالم روح خبط على باب كارل بركلمان اليهودي هذا الم... الكاره للإسلام ولنبي الإسلام خبط عليه وافتح الكتاب بتاعه اللي كان بالألبانية ثم ترجم العربية منذ سنين وابدأ ابحث عن اللي أنت عايزه هتجد يقول لك كتابه كذا لفلان منه نسخة في دار الكتب المصرية رقمها كذا عدد أوراقها كذا مكتوبة سنة كذا بخط فلان أولها وآخرها الراجل شافها يعني وقلبها يعني أهو ونسخة كمان في المكتبة الأزهرية ونسخة كمان في أحمد الثالث في تركيا ونسخة خامسة في المكتبة الأهلية بباريس ونسخة سادسة في الكونجرس في أمريكا ونسخة سابعة إيه يا عم أنت في إيه قعد 40 سنة يعمل القصة دي واخد بالك وإحنا نائمون لم نكن لم نزل بعد نائمين فالأمر الاستشراق ده عقدة فعلا كان مشكلة ناس تعبت قوي وأصابوا في أشياء لكن في الأعم الأغلب أخطأوا لا سيما فيما يتعلق بالاستنتاج هو هو هو عز عزك الله حمار شغل يعني يشتغل كويس اديله يعمل اه عنده همه ونشاط يقعد يشتغل 35 ساعه في اليوم ما اعرفش ازاي لكن يفهم ما يفهمش لانه رجل عجمي اللسان وعجمي العقل وعجمي القلب وعق- وعجمي الدين ومتعصب وكاره فالكاره ده بتلكك لك يعني آه هو شايف اه بس يقو- يحاول ايه على حد ما يقول القائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدو المساوية فالمستشرقين هم حبوا يسدوا خدمة لحلفائهم الروافض فقال لك مفيش حاجة اسمها عبد الله بن سبأ دي كده يعني ضربة لازم أيوة كده طب إيه الأدلة من غير أدلة إحنا قلنا كده يبقى هو كده وده بالفعل ده الواقع بالفعل ما ما جابوش أي أدلة يمكن أن يعتمد عليها في هذا الباب ليست المصيبة في هؤلاء فهؤلاء معروفون أنهم قوم غير منصفين وأنهم أص- أصحاب هوى وأنهم يحاربون الحق بكل وسيلة وهم كانوا أصلا كلهم عملاء للاستعمار والذي كان يخطط لهم حركاتهم ودراستهم دوائر الاستعمار ودوائر المخابرات وزارة الخارجية هم شوية جواسيس لكن في لباس علماء الراجل ده الزويمر هذا القس المشهور المبشر كان بيجي الازهر يلبس العمه والجبه والقفطان ويخش ما الطلبه يتكلم عربي لبلب وهو يبشر بالنصرانيه عامل نفسه ازهري عجب ليست المصيبه في هؤلاء فهؤلاء معروفون بكرههم وبغضهم للحق المصيبه في من تلقف هذا الكلام منهم من المسلمين وبدا يروجوا على انه نتيجه بحث علمي من رجل معتمد دكتور طه حسين كان احد من ذهب واعتمد عليه كثير من المعاصرين في هذه الفرية أنا أن عبد الله بن سبأ ده حاجة خرافية لكن ليس بغريب على رجل كطه حسين أن يقول هذا الكلام إذا كان طه حسين نفى إبراهيم وإسماعيل فهتيجي على عبد الله بن سبأ يعني طه حسين معروف عنه وهذا مكتوب في كتابه أولاد إبرا... أولاد إبراهيم أو بنو إبراهيم شيء كهذا يعني أنه قال إن القرآن إن للقرآن أن يحدثنا عن إسماعيل وعن إبراهيم ولكن ليس علينا أن نصدق ذلك مش لازم نصدق وكان قد أخذ بمذهب اليهود التلموديين في هذا فنفى وجود إبراهيم وإسماعيل قال ده أساطير أساسا وكان يقول عن نفسه أنا أنا أفكر بالفرنسية وأكتب بالعربية ولو كلام فسل يعني كلام لا يصح لا لا ينبغي الرد عليه يكفي ما سمعه من من أقرانه ويكفي أن هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف اجتمعوا مرتين وحكموا بكفر الدكتور طه حسين مرتين بإجماع الآراء لأنه كان له كلام لا يمكن أن يصدر عن مسلم الله أعلم بقى يقولون تاب بعد هذا قبل أن يموت الله أعلم بحال احنا ما لسنا يعني قيمين عليه حتى نقول هو كافر إلى النهاية أو أسلم بعد هذا أو تاب أمره إلى الله لكن أنا أقول لك أن الرجل الذي لمعوه كثيرا وطبعا لابد يلمع مثل هؤلاء لأن هو ده اللي ده, ده, ده الشغل الذي يقول لك أنا أفكر بالفرنسية وأتكلم بالعواكب العربية يفكر بالف... يعني عقله ليس منه ليس له انما يفكر بما يمليه عليه اصحابه وكل كلام طه حسين عن الشعر الجاهلي وعن القران وعن ما شابه ذلك والكلام العك اللي قاله ده وضيع به كثيرا من الحق هذا الكلام كله اخذه عن مسنيون ولما راه هؤلاء المستشرقون قالوا هذه بضاعتنا ردت الينا فبدا من هنا الاشكال الشيعة بقى المعاصرين بدأ يأخذوا كلام طه حسين وغيره ويثبتوا به هذه الفرية وسننقض كلامهم هذا كله في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل ونثبت وجود هذه الشخصية المؤثرة جدا في تاريخ الشيعة صنعته صنعا تاما وحولته من مذهب سياسي لا يختلف عن الإسلام في العقائد إلى مذهب عقدي خبيث باطل يهدم الإسلام حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته